أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجنا شاهد عيان كم مرة ممكن الإنسان يقع ويفضل عنده إصرار إنه يقوم من تاني وخصوصا لو كان الوقوع من أعلى قمة المجد والتميز إلى قاع الذل والعبودية حكاية النهاردة متاخدة من الكتاب المقدس وبالتحديد في كتاب التكوين في الفصل 39 و40 يوسف من غير ما يعمل أي حاجة غلط اترمى في حفرة غويطة ملهاش قرار محدش يقدر يوصل للعمق بتاعها غير ربنا نفسه رد الفعل الطبيعي لأي حد يكون جوه الحفرة هو الخوف واليأس إزاي الواحد يقدر يتعامل مع التجارب الصعبة ويواجهها ناس كتير تنهار وتبكي ونوع تاني من الناس يصعب عليها نفسها ونوع يقابل الظروف الصعبة ببرود شديد وكراهية يوسف كان الابن المفضل ليعقوب وعرف يواجه الذل والعبودية والتجاهل ويخرج منها لحياة كلها نجاح تعالوا نسمع حكايته من حاجي السجان المصري هيحكي لنا ازاي المستحيل اتغير وبقى ممكن في شاهد عيان
افتح الباب معايا سجين جديد لازم اسلمه حاضر انا أنا جاي اهو استنى معايا مسجون جديد
كويس كويس قوي عشان انا كنت زهقان ومحتاج زبون جديد اضرب فيه لحد ما يبان له الصحة.
شيل ايدك من عليه لازم يقابل حاجي بكره الصبح حاضر حاضر بس بس خليني الطش فيه شويه اوعى ايدك اوعى تلمسه مش حزين مش حزين حتى ده حتى شكله صغير و... وحليوه مش هيستحمل يعني
انا هقفل عليه الزنزانه بنفسي
ليه قفلت عليه
هاتهولنا لما تزهقوا منه نعمل له حفلة استقبال بطريقتنا
انا قلت لك لازم يقابل حاجي بكره الصبح وهديله المفتاح بنفسي ماشي عرفت تفلت مني النهارده بس انا بقى هعد عليك كل يوم واسلم عليك ها بس بس بطريقتي
إلهي العظيم أرجوك يا رب اسمعني وارحمني يا رب الحرب شديدة أوي عليا كل الناس كل الناس ضدي اسمع صراخي اسمع صراخي ليك يا رب وما تسيبنيش احميني يا رب انت احميني من كل شر بيدبروه ليا طول الوقت وانا بسألك عن سبب اللي انا فيه بس مش لاقي اجابة يا رب يا رب اربطني بيه واحميني فيه ما تخليش حد يأذيني يا رب انا بحط نفسي بين ايدك وانت خلاصي وملجئي خليك معايا خليك معايا وما تسيبنيش انا انا مش شايف غير الضلمه حواليا وريني اي شعاع نور يقويني ويصبرني ويديني امل اغفر لي يا رب ضعفي وخوفي انا عارف ان انت اللي حافظت على حياتي لما اخواتي رموني في البير وانت اللي محبتك حوطتني لما باعوني زي العبيد وانا عارف عارف يا رب انك هتكون معايا كمان في الزنزانة دي علشان كده انت بتفرحني وبتعزيني يا رب يا رب انا واثق فيك وفي محبتك ليا
دونقر تعال اتفضل ايه اللي جابك في الوقت المتاخر ده ازيك يا حاجي بقول لك ايه اخرج واقفل الباب وراك تعال نتكلم بره شويه مش عاوز حد من بيتك يسمع اللي هقوله لك
خير مالك في حاجه قلقاك هقول لك بص انا في الطبيعي مش بيفرق معايا الناس اللي برميهم في السجن الا المره دي الموضوع مختلف مع الشاب ده انا مش عايز اعمل لك ازعاج او اتسبب لك في اي مشاكل لكن النهارده حطيت واحد في الزنزانه ومفتاحها اهو كنت عايز ابعده عن السجان وبقيه المساجين تهمته انه حاول يتعدى على مرات الراجل اللي انت طول عمرك ما بتطقهوش فطيفار والغريبة ان الواد ده فيه شبه كبير منك لما كنت ظابط صغير فكرني بيك لما دفعت تمن انك كنت بني ادم شريف يا حاج يا انت لسه فاكر يا دونقر انت فعلا صاحب جدع الموضوع ده اتنسى من زمان طيب انا هقوم امشي بقى انا اسف على اني عملت لك ازعاج في الوقت المتاخر ده انت قلت لي ان الشاب ده محتاج حمايه من السجان صح فعلا انت عارف اللي بيحصل ما هو بيحب الاذيه وخصوصا لما يلاقي شباب صغيرين وملهمش في المشاكل ها انا لازم اغيره شكلي كنت آه، مقصر في مسؤوليتي انا ما كانش قصدي ان اقول حاجه تتفهم غلط مفيش مشكله ساعات كتير بنسى اهتم بوردية الليل وبتشغل بحاجات تانية بس الموضوع ده مش هيستمر يا دونقر انا انا مش عارف اشكرك ازاي انت من الصحاب القليلين اللي لسه فاكريني قولي تعرف ايه تاني عن المسجون الجديد الخدم قالوا لي انه شاب محترم وشريف وبيصون الامانه كان بيخدم فوتيفار بامانه وكل حاجه تحت ايده كانت بتنجح وتكبر لغايه لما بقى وكيل للبيت فوتيفار مسكه مسؤوليه البيت كله مسؤولية البيت كله للشاب الصغير ده مش غريبة شوية فعلا زي ما بقولك كان شاطر شطارة مش طبيعية كل حاجة يحط إيده فيها تفلح الخدم والعبيد وحتى الأحرار في بيت فوتيفار بيحكوا ويضحكوا بشطارته مفيش حد قال كلمة وحشة على يوسف العبراني طبعا ما عدا مرات فطيفار الحكاية اللي بتقولها دي عليها أسئلة كتير قوي لكن لا أنت ولا أي حد من البيت مصدقين إن يوسف ممكن يعمل حاجة زي كده صح؟
صح كلامك صح بس زي ما انت عارف كويس كل ده مش مهم طبعا مش مهم لكن أنت شخص أمين وقدرت تقولهولي شكرا يا دونقر على كل اللي قلته انت كنت ظابط طيب ومحترم وكان شرف ليا اني اخدم معاك طيب انا هستأذنك امشي دلوقتي سلام هستناك تيجي تزورني وقت تاني أنا دايما بحب أشوفك ها سلام مع السلامة الكلام اللي قاله لي دونقر فكرني بذكريات قديمة لما كنت ظابط صغير كنت بتبع الأمانة والشرف في كل تصرفاتي وتعاملاتي كنت بشوف ابتسامات مرات فوتيفار كنت كمان برد على ابتساماتها لكن شرفي كان الحاجة الوحيدة اللي بتمنعني من الخيانة ما كنتش أعرف إن فيه عقاب لأني ببتسم لمرات فطيفار فجأة لقيت نفسي سجان في وردية ليل وما عنديش أي أمل أرجع لرتبتي تاني بعد سنين طويلة وبسبب أمانتي اترقيت وبقيت المشرف العام على السجن تاني يوم يوسف اتكلم كتير وحكى لي حكايته يوسف كان الابن نمرة 11 لأبوه اللي اسمه يعقوب وأمه اللي اسمها رحيل كانوا بيحبوه جدا أبوه كان مميزه وسط إخواته لدرجة إنه اداله علامة حسب سلو بلادهم عباية ملونة فخمة وكان بيقول إن نصيبه هيكون أكبر نصيب في الميراث ده غير إنه يوسف كان بيحلم أحلام بيقول إن إله بني إسرائيل بيكلمه في الأحلام دي وكان بيحكيها لأهله وده طبعا زود الخلاف بينه وبين إخواته وزاد على كده ان يوسف ساعات كان يرجع من رعي الغنم لابوه ويحكي له كلام اخواته ونميمتهم فبداوا يكرهوه لدرجه انهم رموه في البير وباعوه زي العبيد لما اشتراه فوتيفار يوسف اشتغل بامانه واخلاص على امل انه يسمح له انه يرجع تاني لابوه وانه يديله الحريه من العبوديه لكن اللي حصل ان يوسف لقى نفسه في بير تاني زمان اخواته رموه في بير عشان يخلصوا منه لكن دلوقتي لقى نفسه كأنه واقع في بير أكبر بير غويط ملوش قرار مش عارف ليه قلبي ارتاح ليوسف وحبيته زي ما يكون ابني شوية شوية بقيت أديله مسؤولية السجن كله ما بقيتش أشغل بالي بأي حاجة هو مسؤول عنها يوسف كان في نظري رجل الإيمان والثقة واستمر في إخلاصه لإلهه اللي كان بيقول عنه إنه الإله الوحيد الحقيقي يوسف ما تحكي لي عن إلهك اللي أنت دايما بتتكلم عنه وبتقول عنه إله بني إسرائيل
إلهي هو اللي خلق الأرض وكل اللي عليها وهو اللي خلق البحر وكل اللي فيه إلهي هو اللي عمل السماء والنجوم والقمر والشمس وكل حاجة موجودة هو اللي خلقها هو اللي موجود من الأزل وهو اللي هيفضل موجود إلى الأبد أنا مش فاهم يعني إزاي أنت مخلص للإله ده وأنت حياتك عمالة بتتسرق منك يا يوسف أنا مصدق ومتأكد إن الله ليه خطة عظيمة لحياتي وهو عرفني إن هيكون ليا مستقبل عظيم وإنه في يوم من الأيام هكون قائد لعيلتي كلها يوسف أنت فعلا مصدق الكلام ده أنت في السجن ما تزعلش يعني مفيش أي أمل إنك تخرج وهتكبر وتعجز وتموت هنا زي مش قادر تفهم صراحة أنا مستغرب إن فوطيفار ما صدقكش كان لازم يعرف إنك بريء لكن حتى لو عارف إنك بريء كان لازم يرميك في السجن دي سمعته يا يوسف بس هقولك حاجة أنت تشكر إلهك إنك لسه عايش تهمة زي دي كان ممكن تتعدم فيها أنت عبد إلهي حماني هو اللي بيتحكم في حياتي أو موتي ولما بخاف ما بعملش حاجة غير إني أصلي له هو بيطمني ويريحني وهو دلوقتي بيعلمني دروس مهمة قوي وأنا بساعد الناس اللي محتاجة مساعدة أنا مستني خلاصه خلاصه هو وبس هو حمايتي وأماني هو كمان اللي بيدافع عني وعلشان كده أنا مش خايف الناس ما تقدرش تعمل لي أي حاجة لأني أنا واثق في إلهي
أتمنى فعلا إن إلهك يخلصك أنت عديت في تجارب صعبة كنت بتتصفى زي الفضة في النار وطلعت إنسان نقي وطاهر كلامك الحلو ده بيشجعني أتمنى إني أقدر أخدمك وأرد لك جميلك بأمانة وشرف أنا أول مرة أشوف راجل في أمانتك وحكمتك يا يوسف أنت سابق سنك بكتير قوي الظاهر فعلا إن إلهك بيهتم بيك فاتت شهور ويوسف بيكبر وكل المساجين حتى العساكر المسؤولين عن السجن بيحترموه أكتر وأكتر مفيش حاجة ممكن تحصل في السجن من غير إذنه بدأ يعامل المساجين بطريقة آدمية اللي يلتزم يكافئه واللي يتمرد يعاقبه منع الرشوة نهائيا كل الهبات اللي كانت بتيجي من أهالي المساجين كان بيستخدمها في تطوير السجن وراحة المساجين حيطان السجن وأرضياته اتنضفت والمساجين بقوا يستحموا مرة كل أسبوع عكس زمان خالص لما لما كان المساجين بيتعاملوا معاملة حيوانات فرعون يوسف اتعلم بسرعة نظام حساباتنا المعقد وبسبب مساعدته التقارير كانت دايما صح وبتتقدم في وقتها كان دراعي اليمين ودايما كان بيقدر يساعد في حل أي مشكلة مهما كانت صعبة لكن قلبي كان بيتعصر من الألم لما كنت بشوف الحزن مالي عينيه وبدأت أنا نفسي أطلب من إلهه العدالة والرحمة لإنسان زيه ما كنتش عارف إله يوسف ممكن يسمع ويستجيب لصلوات واحد مش من شعب بني إسرائيل ولا ما يسمعش لكن كنت بدعي له باستمرار
هو يوسف مفيش غيره هو اللي هيقدر يفسر لكم الأحلام كذا مرة يفسر للناس واللي بيقوله بيحصل ايوه بيحصل ايوه انا سمعته قبل كده هو هيقول لكم إيه يا رجالة شكلكم شايلين الهم قوي كده ليه انتم الاتنين شكلكم زعلانين قوي النهارده ما نمتوش كويس صح
احنا الاتنين كل واحد فينا حلم حلم والحلمين شبه بعض وباقي المساجين بيقولوا انك بتعرف تفسر الاحلام احنا بقى مش عارفين معناهم ايه وخايفين مش انا اللي بعرف افصل انا ما اقدرش اعمل اي حاجه لكن الهي اله ابائي هو اللي يقدر يجاوبكم ويفهمكم احكوا لي احلامكم
امبارح حلمت حلم غريب ايوه كانت قدامي كرمة عنب ليها تلات أغصان وقدام عيني وأنا واقف بدأت الكرمة تطلع عناقيد عنب والعنب بسرعة بدأ يستوي وفجأة لقيت في إيدي كاس فرعون مسكت عناقيد العنب وعصرتها فنزلت خمرة في كاس فرعون وقدمت الكاس لفرعون مليانة بالخمرة
تفسير حلمك انه الاغصان التلاتة هي تلات ايام بعد التلات ايام دول فرعون هيرجعك تخدمه زي الاول إيه؟
هترجع هترجع شغلك تاني
مش ممكن
بس آه، انا ليا عندك طلب لما ترجع تاني تبقى سائل فرعون ابقى افتكرني ساعدني علشان يعني اطلع من المكان ده انت عارف ان انا مظلوم وكلكم عارفين ان انا اتخطفت من ابويا ومن شعبي وان انا ما عملتش اي حاجه غلط
مش قلت لك ها مش قلت لك بيفسر الاحلام اديك سمعت بنفسك قال لك التفسير ولا لا طب يا عم يوسف هقول لك انا كمان حلمي اتفضل انت انت عارف ان انا كنت خباز فرعون ها اه طبعا.
انا كمان عايز اعرف تفسير حلمي انا حلم ش... حلمي شبه حلم الساقي بالظبط انا بقى كان قدامي ثلاث سلال عيش وكنت حاططهم فوق بعض وشايلهم على راسي تمام اعلى سله فيهم بقى كانت مليانه بكل انواع العيش والفطاير حلو فجاه ظهرت في السماء طيور كتير راحت مقربه من السله العاليه واكلت العيش اللي فيها كله قول لي بقى تفسير حلمي ايه ها تفسير حلمك إن السلال دي هي تلات أيام زي حلم السائي بالظبط فرعون هيجيبكم قدامه لكن للأسف هيرجع السائل وحده للخدمة لكن أنت هيقتلك إيه؟
هيقطع راسك ايه هيعلق جسمك على شجرة طيور السماء هتاكل لحمك انت ايه اللي بتقوله ده لا لا لا انت كلامك كله كذب كله كذب طبعا انا حلمي شبه حلم الساقي بالظبط يوسف من فضلك كل انت بتهزر معايا ولا ايه قول لي بقى لك انت بتضحك ها بتضحك عليا على فكره بقى انت ولاك مش بيفهموا اي حاجه احنا احنا هنموت هنا كلنا مع بعض في السجن المقرف ده احنا حلمنا نفس الحلم عشان عايشين مع بعض نفس العيشه احنا بناكل من نفس الاكل وبنشرب من نفس الميه وبنتنفس من نفس الهواء أنا آسف أنت اللي طلبت إني أفسر لك حلمك أنا أنا ما أقدرش أقول غير التفسير اللي بيديهولي إلهي يوم جديد بدأ أخيرا الأكل وصل كل واحد يمسك الطبق بتاعه يا رجالة هو صاحبك سائل الملك نسيك ولا ايه يا يوسف
انت لسه هنا هو فات قد ايه بقى
واضح انكم لما بتجوعوا مزاجكم بيبقى مش كويس انا هسيبكم بقى تتسلوا وتضحكوا هنا براحتكم دي طريقة تعاملوا بيها يوسف مش يوسف ده اللي كان عادل وأمين ومحترم معاكم ما كانش بيعاملكم طول الوقت باحترام مش يوسف ده سبب نظافة السجن ونظافتكم من الأمل والبراغيث اللي كانت ملياكم هي دي الطريقة اللي يستحق تعاملوا بيها شكلكم كده عايزين نرجع لكم الحارس القديم تاني لا لا لا ابوس ايدك احنا مش هنضايقه تاني لو سمحت من فضلك احنا اسفين اسفين اسفين ما تقول حاجه يا عم يوسف ده احنا اصحابك تاخدوا بالكم من تصرفاتكم بعد كده اي واحد هيتكلم او يتعامل معاه بطريقه ما تعجبنيش هيتجلد الراجل بيعاملكم احسن معامله انتوا ما تستاهلوهاش فاتت سنين وما حصلش اي حاجه فضل مكتئب فتره لكن شويه شويه ابتدى يفك ويفوق من همه حكايته غريبة وتستاهل الواحد يتأمل فيها كان غني ومحبوب من أبوه وأمه وكان ليه مستقبل وفي لحظة واحدة اتغيرت حياته كلها لكنه فضل مخلص لإلهه ومواظب على دعواته وصلواته كل يوم أوقات كتير كنت أتمنى أنه يكون عندي إيمان وشجاعته قلبي كان مكسور بسببه هيكبر ويعجز ويموت جوه السجن ومفيش حد هيقدر يخلصه
يا رب أنا واثق فيك أنت وحدك ثبتني يا رب في إيماني بيك أنت صخرتي وبرجي الحصين أنت الوحيد اللي تقدر تسندني التفت يا رب لذلي أنا يا رب تعبت جدا من الحزن وقضيت كل سنين عمري اللي فاتت في حزن وألم محدش فاكرني يا رب محدش فاكرني زي ما أكون مت لكن أنت الوحيد يا رب اللي فاكرني وتقدر تخلصني وتقدر تعزيني وتفرح قلبي مبارك اسمك يا رب مبارك اسمك من أجل أمانتك معايا في السجن في الوقت اللي كنت فاكر فيه إني بقيت خلاص مقطوع أنا عارف يا رب إنك بتسمع صلاتي وأنا بصرخ لك أشكرك أشكرك لأنك أنت اللي بتقوي قلبي ساعدني يا رب أتمسك بيك وأعرف كل الناس عنك بقيت حياتي ودايما هسبحك وأتكلم عن عظمتك حتى لو فضلت هنا طول العمر برضه يا رب هفضل أخدمك
يوسف تعال بسرعة فرعون عايزك إيه؟ فرعون؟
وبعد ما سمعنا حكاية يوسف جه الوقت اللي محتاجين فيه نفتح قلوبنا لكلمة ربنا خرج يوسف من السجن وبقي الراجل التاني في مصر بعد فرعون الملك ولاه على كل أرض مصر حياة يوسف اتغيرت وهو كمان اتغير من شاب صغير ضعيف لراجل حكيم وقوي يقدر ينفذ مشيئة الله في معظم الأحيان التجارب بتنمي شخصيتنا وبتكبرها زي تأثير النار على الحديد وسواء كنا رجالة أو ستات فالتجارب والصعوبات اللي بيعدينا فيها ربنا بتعمل من كل واحد مننا إنسان أفضل يوسف عرف كويس إن الله هو اللي هيخلصه زي ما هيخلصك أنت كمان وزي ما الله حب يوسف ورعاه واهتم بيه هو بيحبك ويرعاك ويهتم بيك ربنا بيحبك محبة أبدية هو اللي خلقك وخلقني فاحنا غاليين جدا على قلبه ربنا سبحانه سمى سيدنا إبراهيم وقال عليه خليلي وكان بيتكلم مع سيدنا موسى كما يكلم الرجل صاحبه الله سبحانه قريب من كل واحد مننا وممكن نتكلم معاه في أي وقت كصديق أنا هدعي دعاء قصير من كل قلبي يا ريتك تسمع الدعاء وتردده معايا لو تحب إلهي العظيم أشكرك لأنك خلقتني بنفسك وصنعتني بإيديك وعشان كده أنا غالي على قلبك أشكرك لأنك خلتني صديق قريب منك
غالي عليك ربي أنا غالي عليك غالي عليك ربي أنا غالي عليك وغلاوتي مش فيا دي محبتك ليا حطتني جوا قلبك وشلتني في عينيك غالي عليك غالي عليك ربي أنا غالي عليك غالي عليك ربي أنا غالي عليك وغلاوتي مش فيا دي محبتك ليا حطتني جوا قلبك وشلتني في عينيك خطية وشعوري بالذنب ماليني وحياتي فترة ومطفية والماضي عمال يطاردني والناس حواليا بتبغضني والماضي عمال يطاردني والناس حواليا بتبغضني ومفيش حاجة تسر القلب لكن ثقتي في حبك ليا ده أنا غالي عليك غالي عليك ربي أنا غالي عليك غالي عليك ربي أنا غالي عليك وغلاوتي مش فيا دي محبتك ليا حطتني جوا قلبك وشلتني في عينيك غالي عليك رغم اني عهدتك ارجع لك لكني ما عدتش انفع لك ده ما فيه شيء تحب تكرر الدعاء ده ورايا إلهي العظيم أشكرك لأنك خلقتني بنفسك وصنعتني بإيديك وعشان كده أنا غالي عندك أشكرك لأنك خلتني صديق قريب منك آمين عزيزي المستمع أشكرك عشان أنت دعيت معانا الدعاء ده هنتعلم أكتر في الحلقة اللي جاية عن ربنا وعن محبته لينا استمر في متابعتنا